منك وديعة أودعتها ستردها بالروم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد مع حبايبي الذين أحبهم كثيرا يعني في عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالصحة والسعادة والعافية والخير والأمن والأمان والإيمان والنصر أضرع إلى الله جل في علاه أن يتقبل أعمالنا جميعا وأن يرزقنا حسن القول وحسن العمل أضرع إليك يا ربي وأسألك يا الله أن تفتح لنا أبواب رحمتك الواسعة اللهم افتح لنا أبواب رحمتك الواسعة اللهم يا رب ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم في العام القادم إن شاء الله وأمنوا جميعا معي لعل هذه الساعة تكون ساعة إجابة لأنها ساعة ضمن الأيام المعدودات واذكروا الله في أيام معدودات فهذه الساعة من هذه الأيام المعدودات التي بشرنا بها الله سبحانه وتعالى وهذه الأيام منذ اليوم الأول من ذي الحجة وقد تمتد هذه الأيام إلى نهاية أيام التشريق فهي كلها لحظات إجابة فنسأل الله ونضرع إليه أن يرزقنا حج بيته الحرام وزيارة مسجد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في العام القادم إن شاء الله يا ربي ليس هذا بعزيز عليك يا الله نسأله جل في علاه أن يعيد إلينا حجاج بيته الحرام آمنين غانمين سالمين معافين وقد نجاهم من كل سوء بأعمال قبلت وذنوب محيت ودرجات رفعت أن يعودوا إلى أوطانهم وهم بالصحة والسعادة والعافية يا رب العالمين الحقيقة أنه هذه الأيام أنا بحس فيها كده بالروحانية يعني في جو روحاني كده بيفكرنا بأيام رمضان معرفش انتوا بتتفقوا معايا في هذا الأمر ولا لأ بيفكرنا كده بأيام رمضان منذ أول ذي الحجة أو ذي الحجة وأنا كده حاسس في جو روحاني جميل الحمد لله ربنا أعنا كده وأعانا كثيرا من المسلمين ان هم يصوموا التسعة ايام وعلى خير وربنا يتقبل يا رب وفي ناس صامت اليوم التاسع يوم عرفة والرسول صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن هذا اليوم يكفر السنة الماضية والسنة القابلة أو السنة الآتية وشاهدنا الحجيج وهم على عرفات وهم يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله ربنا بلغنا عيد الأضحى وصلينا عيد الأضحى ونحر من نحر ومن لم ينحر هذا العام نسأل الله أن يعينه في العام القادم إن شاء الله أن ينحر فالله سبحانه وتعالى يقول فصل لربك وانحر فهذه الأضحية تدل على أن عيد الأضحى المبارك هو عيد التضحية حقيقة يا جماعة يعني لابد أن ان احنا نتأمل موضوع الحج موضوع عظيم جدا ولازم ناخد العبر اللي موجودة في الحج يعني شوف حضرتك انا بتأمل كده بقالي حوالي سنة تقريبا وبعمل بحث كده كبير الحمد لله تقريبا وصل دلوقتي الى ما يقرب من 300 صفحة تعرفوا على ايه على الحرمين الشريفين او والله العظيم عجبني قوي قوي ان انا اقعد على الانترنت واقرا وابحث عن تاريخ الحرمين الحرم النبوي في المدينة المنورة عليها وعلى ساكنها صلى الله عليه وسلم فالحرم المكي أيضا والكعبة في مكة بقالي كده حوالي سنة يعني بتأمل كده ونفسي أطلع ببحث رائع وبحث جميل عن الحرم النبوي والحرم المكي والبيت الحرام والكعبة لو حضراتكم تأملتوا معايا كده في الكعبة وحاول كده تشوف الكعبة ديت رمز لإيه الكعبة اللي بيطوف حواليها يوميا آلاف عشرات الآلاف مئات الآلاف بيطوف حواليها سنويا ملايين مليارات من البشر ومن المسلمين انت فكرت في ايه اكيد انت فكرت في الوحدة والتوحد بين المسلمين طيب تيجي تقول لي الله طيب احنا متفرقين ليه بقى يعني طالما ان الكعبة ديت كلنا بنطوف حولها السبعة اشواط وكل يوم هذا الكلام كل يوم و30 يوم في الشهر و12 شهر في السنة وطول العمر إلى يوم القيامة المسلمين بيطوفوا حوالين الكعبة يا ليتهم يتأملون وهم بيطوفوا ويذكروا الله سبحانه وتعالى يدعو لكل من يحبون أن يستره الله سبحانه وتعالى يدعو لكل المسلمين اللي هم يتركوا التناحر يتركوا الخصام يكونوا كده متسامحين يتركوا هذه المنازعات والمشاحنات والسياسة والدستور والجمعية التأسيسية ومعرفش ايه يا جماعة انسوا هذه الامور شوية وتأملوا في الكعبة شوفوا الكعبة اللي نفسي اكلمكم عنها وعن تاريخ هذه الكعبة لانه الكعبة رمز كبير قوي للمسلمين مش مجرد ان هي قبلة قبلة بس فلنولينك قبلة ترضاها قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك, فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة والله المسألة مش مسألة انه الكعبة القبلة بس لكن القبلة ليه للتوحد القبلة ليه للوحدة طب بنلف كلنا في وقت واحد ليه علشان التوحد نبقى ايد واحدة كلنا علشان نتسامح وبعدين شوف بقى تأمل معايا شوف الابيض الاسود الاحمر كل الجنسيات وكل الانواع وكل الاشكال وسبحان الله كله بيدعي ربنا سبحانه وتعالى بلغته واحد انجليزي فرنساوي امريكي افريقي من كل مكان بيدعي ربنا سبحانه وتعالى ويستجيب الله سبحانه وتعالى له هنقف كده النهاردة ان شاء الله وقفات مع الكعبة الكعبة المشرفة التي شرفها الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم القواعد من البيت البيت اللي هو ايه البيت الحرام الكعبة فهذه الكعبة رائعة وعظيمة ولها في نفوس المسلمين محبة شديدة جدا هنتأملها ان شاء الله خلال هذه الحلقة المباركة من البرنامج الجميل في عيد الأضحى المبارك أياما معدودات آه إن شاء الله معانا ضيفين أنا بحبهم كتير وهتستمتعوا معاهم كتير قوي بالقرآن الكريم بالابتهالات بالأدعية ويعني جلسة ممتعة جدا جدا مع حبيبي الغالي القارئ والمبتهل الشيخ فرحان أحمد القوصي يا أهلا وسهلا شيخ فرحان الله وكل عام وانتم بخير يا أهلا بيك العالم كل عام.
العربي كله بخير ان شاء الله يا رب اللهم كل عام امين وانتم بخير واحنا كنا نفسنا في شويه تمر كده من اسيوط ومن قوس خير ان شاء الله يعني ما ينفعش الكلام ده يا شيخ فرحان خير يعني ان شاء المره الله الجايه ان شاء الله وتاكل الرمان مننا كده يعني ما ينفعش يعني لازم يعني المره الجايه ان شاء الله باذن الله ماشي يا شيخ فرحان باذن الله تعالى يا اهلا بيك آه، معانا ايضا القارئ والمبتهل آه، الحبيب آه، الشيخ صلاح زكي العربي يا أهلا وسهلا.
اهلا بيك في الاول مره شيخ فرحان احنا متعودين عليه بقى فحضرتك ايه عايزك تغطي عليه النهارده كده وما تخليهوش يعمل حاجه والله هو اللي اكله الرمان هو اللي كان الرمان وحضرتك اللي جاب انا اللي الرمان جايب الرمان المره الجايه بقى عايزين رمان كلنا ما اعرفش آه، حاجة والله.
تعزمنا على رمان ان بقى شاء الله الرحيم وبعدين ما كنتش تقول له لازم يشوف الرمان يعني كل سنه وانتم طيبين السلام والسلام يا أهلا الأمة بيكم.
العربية والإسلامية يا رب ومصر عامة يا ان شاء الله بألف مليون خير يا لم آه، الشيخ فرحان آه، هيقرا لنا ولا إن شاء الله، ابتهال إن ولا شاء ايه الله.
ن- نبدا بالقران إن شاء الله.
ان شاء الله باذن الله إن اتفضل شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن عليه السلام على نبينا أفضل الصلاة والسلام فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما
الله شيخ فرحان الله الله الله الله ان شاء الله الله يفتح عليك قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا الله
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الله
الله الله الله الله الله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا
الله ان شاء الله الله الله الله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الله الله الله ان شاء الله وقفت عليك وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي يا رب يا رب يا رب يا رب وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر
حاجة جميلة خالص ما شاء الله الله الله الله الله عليكم ما شاء والله الله ما شاء الله ما شاء الله أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود الله ما شاء الله
وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا
سلام يا رب يا رب يا رب وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا سلام الله يا رب يا رب يا رب يا رب وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر
يا سلام جميلة مم.
قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار
الله
قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير
نعم
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يا سلام عليهم السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا
الله ما شاء الله
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله ما شاء الله
ربنا وجعلنا مسلمين لك
يا رب يا رب يا رب نعم.
يا رب ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أيوة يا سيدي ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا
يا رب يا رب يا رب يا رب وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مالكنا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله العظيم ما شاء الله عليك يا شيخ فرحان آه، شيخ فرحان آه، ده اعتقد الشيخ مصطفى اسماعيل صح
ان شاء الله والله انا مش كده ولا ولا ده الشيخ فرحان ده, ده لي الشرف آه.
آه. لي شرف كبير ان نعم.
اقلد شيخ ولكن هذا يعلم الله مم.
هو صوتي ولكن من تكرار من حبي فيه مم.
آه، طبعا اثمر في صوتي آه، اصله هذا ال- خد بالك حبيبك سميع يعني الله يكرمك فعلا سميع درجه اولى يعني انا بحب سيدنا الشيخ مصطفى واحب ال- آه، سيدنا الشيخ اهل أيوة.
الفضل تصور بقى أهل تصوروا الصلاة.
تصوروا يا شيخ صلاح والله يا شيخ فرحان انا ما رحتش مكان آه، وفيه مشايخ يعني مشايخ كبار ها الا يقول آه، على الشيخ مصطفى اسماعيل بالذات سيدنا الشيخ مصطفى بالظبط الكل والله اه اه كل يقول أستاذ- سيدنا الشيخ مصطفى لا، يا هو- استاذ محمد آه.
آه، اولئك هم اهل الله الله ان شاء الله فحق لهم السيادة إن شاء الله في الدنيا بالقرآن وب- وفي الآخرة صحيح صحيح ربنا ينفع رضي بيهم.
الله عنهم يا و- رب.
والمرة الثانية والله يعني مم.
من حبي فيه أثمر في صوتي آه، آه، نغمات صحيح الشيخ فعلا انا آه، أو كاني نغم بستمع الشيخ اه كاني استمع ل...
آه.
لطبقات صوت الشيخ مصطفى ما شاء الله نعم.
ان شاء الله عليك الله يكرمك.
آه شيخ صلاح آه هناخد ابتهال ولا ايه لا قران قران برضه ماشي.
والله آه لا ده يبقى مباراه قرانيه بقى النهارده مباراه قرانيه النهارده بقى ان شاء الله ان شاء آه، الله بس انا عندي بس آه، يعني آم، آه، كده بتكلم النهارده عن ال- الكعبه آه، فانا عايز يعني اقول للساده المشاهدين جميعا احنا كلنا محتاجين نعظم هذه الكعبه لازم نعظم الكعبه ونعرف ان قدر هذه الكعبه قدر عالي جدا وحضرتك وحضرتك كلكم كمسلمين في أي مكان في مصر في دولة عربية في دولة أفريقية في العالم كله أي مسلم لابد يا جماعة إن هو يشتاق لزيارة البيت الحرام كل مسلم لابد أن يشتاق لزيارة المسجد النبوي يروح للروضة ويسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم ويستمتع كده روحه كده تستمتع والله كل الأحقاد وكل الضغائم وكل الأخلاق السيئة ستزول إذا احنا يعني اشتقنا إلى هذه الكعبة واشتقنا إلى آه، زيارة آه، آه، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجد النبي آه، صلى الله عليه وسلم فأنا آه، لابد أن نعظم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يعني انت هتكون تقي فعلا لما تعظم آه، هذه النسك وهذه ال- الشعائر آه، نسمع كده للشيخ صلاح ان شاء الله و... وانا هعرف برضه انت انت هتجيب مين انا هعرف لان انا سميع درجه اولى ان شاء الله ربنا يوفقنا اتفضل اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا
نعم تاني ان شاء الله
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا الله الله ان شاء الله
في الحياة الدنيا وفي الآخرة
نعم
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله ما شاء الله
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم
يا سلام
وأحلوا قومهم دار البوار
نعم
جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار
نعم
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة
الله نعم ما شاء الله
يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية الله الله الله الله
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة
الله
يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية ما شاء الله ما شاء الله
سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه
سلم يا رب من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله نعم الله الذي خلق السماوات والأرض الله يفتح عليك الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل الله
وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وآتاكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم الله أكبر وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم بارك الله فيك يا شيخ صلاح بارك الله فيك البرد الله يصلح حالك شكرين يا حبيبي بارك الله فيك آه، ال- في شيء مهم بالنسبة للكعبة آه، وده موضوعنا ال- النهاردة آه، عايز أكلم حضراتكم عنه آه، حد سأل نفسه من المسلمين آه، على الكعبة حجم الكعبة آه، عدد الأركان اللي فيها آه، لماذا سميت آه، بالكعبة آه، بس ناخد اتصال وأقول لحضراتكم على آه، المعلومات الجميلة ديت اللي يجب انه كل مسلم ان هو يعرفها السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا عاملين ايه؟
اتفضل يا حبيبي أشهد الله أن أحبكم في الله احبك الله يا حبيبي شكرا وأشهد جزيلا الله أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله يا رب ويوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نعم ممكن أنشد
آه، بس ممكن بسرعة الله أنشد حاجة؟
يكرمك بسرعة يا ماشي.
شيخ عمرو اتفضل
أنا أحبك يا محمد يا أمير الأنبياء أنا أحبك يا محمد ليس عن إرثي سماع في المآذن في الصلاة ذكره زال الشفاء شكرا في شكرا المآذن.
شكرا يا حبيبي شكرا يا حبيبي بارك الله فيك آه، فانا آه، قبل اتصال بقول لحضراتكم حد من المسلمين سأل نفسه الكعبة اللي احنا بنطوف حواليها ديت احجامها ايه ارتفاعها ايه طيب اتصال اخر السلام عليكم اخ عماد بن سويف السلام عليكم اتفضل لا لا كلمني من التليفون بس لو سمحت
ألو كلمني من التليفون بس اقفل التلفزيون خالص السلام عليكم الأخ محمد سلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا استاذ محمد أهلا بيك الحمد كل لله عام وانتم بخير يا حبيبي وربنا يحفظ قناة الرحمة لينا يا رب وع- وعيدكم مبارك ان شاء الله والسنة الجاية كده نكون على جبل عرفات يا استاذ محمد اللهم استجب وتقبل يا واتمنى رب حضرتك ترد بس على على المحمول بتاعك بالله عليك بعد الحلقة حاضر إن شاء الله بإذن الله حاضر تحت أمرك إن شاء الله بإذن الله الشيخ جمال سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور محمد أهلا بيك زي شيخ جمال كل عام وانتم بخير يا حبيبي كل عام أنت بخير يا حبيبي أهلا وسهلا انت بخير عود علينا وعليك الايام بخير يا رب يا رب تقبل يا رب يا رب ان تقبل شاء الله العام القادم تكون على عرفات كده انت إن شاء واهل الله.
بيتك اللهم امين تحييك انت وضيفيك الكريمين شكرا شيخ جمال كل عام وانتم بخير يا حبيبي دايما تجيب لنا الدرر والله يا دكتور اه ما محمد شاء الله درر فعلا والله دايما والله ال- الانشاد الجميل والقران الجميل والحاجات الحلوه دي نعم وانت افضل راجل جميل يا حاج محمد الله يخليك شيخ جمال ربنا شكرا يجعله في ميزان يا حسناتك يا رب رب يا رب اللهم امين شكرا العام جزيلا.
القادم ان شاء الله تكون في صعيد عرفات إن ثم شاء الله.
تذهب الى مزدلفه ان شاء الله باذن تصلي الله في تعالى.
المشعر الحرام وتعيد تعود الى منى يا رب ان شاء الله لترجم تعالى.
وتذبح هناك ان شاء الله يا رب باذن الله تعالى الصحبه الطيبه يا حبيبي احبك إن في شاء الله.
الله احبكم الله شكرا سلام.
بارك الله فيك يا شيخ جمال آه، السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا فضيلة الشيخ اهلا بيك ازيك يا حبيبي انا صابر فاكرني اهلا بيك اتفضل انا بمس عليكم على الشيخ صلاح وربنا يجعلكم ذخر كده للاسلام يا رب يا اهلا بيك اهلا وسهلا انت اهلا بيك فاكرني ولا انا كلمتك بالنهار اهلا وسهلا اهلا بيك اتفضل آه، سلمنا على الشيخ صلاح انا جار الشيخ صلاح على كده في البيت انا جيران هناك اهلا بيك وباسيوط وقوس اه كلها اه اه اهلا صعب وسهلا ربنا يكرمك يا رب ويبارك فيك ويجعل ذخرا كده للاسلام ربنا كله يا يبارك رب فيك يا يا شيخ رب.
صلاح والشيخ محمد وكل فضل الشيخ يا رب العزه شكرا يا ربنا حبيبي يكرمك يا شكرا حبيبي، بارك شكرا.
الله شكرا شكرا كل سنه وأنت طيب آه، فيعني آه، انا قلت لحضراتكم حد سال نفسه على احجام او حجم الكعبه يا ترى الاركان اللي فيها حد سال نفسه برضه على هذه الاركان طب سميت بهذه الاركان او اسماء هذه الاركان ايه انا اقول لحضرتك الكعبه آه، دلوقتي في الوقت اللي احنا آه، فيه دلوقتي آه، ارتفاعها ارتفاع الكعبه 15 متر خد بالك معايا ارتفاع الكعبه 15 متر آه، طبعا ليها اربع جدران ففي آه، جدار اللي هو فيه الباب لباب الكعبه وباب الكعبه يرتفع عن الارض بحوالي مترين هذا الجدار اللي فيه الباب آه، ده آه، طوله 12 متر وبالتالي الجدار اللي قصاده بالظبط 12 متر طيب الجدار الاخر بقى اللي فيه الميزاب او آه، المكان اللي بينزل منه آه، الميه آه، ده طوله حوالي آه، عشرة أمتار ال- كل آه، ركن من أركان الكعبة له اسم نعم.
كل ركن من أركان الكعبة له اسم ففي الركن اللي هو ركن الحجر الأسود ده ركن الأساسي اللي هو بيبدأ الحج منه يعني لما بيجي يطوف أو المعتمر بيبتدي من الحجر الأسود وينتهي أيضا عند الحجر الأسود وبعد ما ينتهي من الأشواط السبعة عند الحجر الأسود بيروح على آه، مقام إبراهيم ويصلي إذا كان في آه، ازدحام طبعا بيصلي أي مكان في الحرم بيصلي فيهم آه، ركعتين لكن أنا بقول لحضرتك إن الركن الأساسي في الكعبة هو ركن الحجر الأسود وإن الواحد المفروض يعني آه، إذا ما فيش ازدحام آه، يلمس ال- الحجر ويسمي ويقول بسم الله الله أكبر طب إذا لم يستطع انا شفت منظر غريب جدا واحد صعد على اكتاف الناس علشان يوصل للحجر الاسود يعني ده شرع معقول الكلام ده يعني الناس لو لو الكاميرا مسلطة على هذا المنظر الناس تضحك علينا صحيح يعني يقولوا المسلمين كده يعني واحنا مش كده ده هو كان آه، شاب صغير يمكن ما يعرفش الاحكام ولا حاجة لقيته طلع فوق على اكتاف الناس علشان يلمس الحجر الاسود لا ما هكذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ده ده يا جماعة رمز رمز اسلامي لابد ان نحترم هذه الشعيرة ونحترم الناس اللي هي آه، بتطوف معايا علشان ميبقاش فيه احقاد بيننا وبين بعض آه، في ركن اخر هو الركن اليماني نسبة إلى اليمن شوف باخد بالك بقى يبقى ركن الحجر الأسود نسبة إلى الحجر الأسود والركن ده في الجهة الجنوبية الشرقية من ال- الكعبة وفي الركن اليماني نسبة إلى اليمن طب في الركن الشامي نسبة إلى الشام وفي الركن العراقي نسبة إلى العراق ده علشان وأنا بطوف كده آه، أعرف إيه هي ال- الكعبة دي حجمها إيه على فكرة الكعبة مش ده حجمها اللي كان أيام سيدنا إبراهيم مش ده حجمها ولا ده ارتفاعها وإنما حصل آه، تغيير ويقال آه، وإحنا قرأنا هذا الكلام يقال إنه الكعبة يا جماعة بنيت 12 مرة وأيضا في بعض المصادر بتقول إنه اللي بنى الكعبة في البداية أو آه، يعني آه، قواعد ال- الكعبة الملائكة بعدين آدم بعدين شيت ابن آدم بعدين سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وبعدين آه، حصل حتى قريش آه، عملت بناء للكعبة لما البناء تصدع آه، قريش نفسها آه، بنت ال- الكعبة وعملت سقف للكعبة علشان آه، المطر ما ينزلش للكعبة عبد الله بن الزبير آه، أيضا آه، سنة 65 هجرية آه، أيضا أعاد آه، بناء ال- الكعبة وبناء الكعبة مر بعدة مراحل أنا بقول لحضراتكم إن حوالي 12 مرة آه، مكان مهيب مكان له آه، قيمته ولذلك أنا أغبط أهل مكة والله العظيم يعني أهل مكة دول في خير وأغبط كل واحد عايش في مكة وأقول له يا بختك وأغبطه والله العظيم وأنا تسمحوا لي آه، الحقيقة لما آه، قلت على حضراتكم آه، قصيدة آه، يا مكة الخير والله العظيم من ساعة ما قلتها إلى قبل الحلقة والناس بتتصل بيا ومن أقرب الناس ومن الأصدقاء ومن الناس اللي بياخدوا آه، تليفوني وبيقولوا لنا يا ريت تقول لنا مرة تانية يا مكة الخير مكة هي البلد التي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم وأحب حبا كثيرا ويجب علينا أن احنا نحب ال- ال- مكة لأن مكة هي الحرم كل مكة فأنا معايا آه، يا مكة الخير آه، وبناء الحقيقة على آه، طلبات حضراتكم بقول فيها يا أهل مكة إن الله آثركم فالبيت صرح عظيم دونه عدم من عظم البيت مأجور من المولى فالبيت يسمو ومنه الخير يغتنم في بطن مكة أسرار مباركة مهد الرسول وفيها الوحي يحتكم حافظ عليها حافظ عليها فإن الله مطلع من أجل مكة إن الصعب يقتحم يا كعبة الله يا كعبة الله أنت النور والحرم في أرض مكة يبدو الخير والنعم حياك ربك يا أرضا مقدسة فيك البهاء وفيك العز والكرم يا خير أرض حباها الله مكرمة أرض حرام بها الآيات والحكم مذ قام إبراهيم مذ قام إبراهيم يبني البيت ممتثلا أمر الإله وفيه العدل والقيم حتى غدا البيت قبلتنا نعظمه حتى غدا البيت قبلتنا نعظمه يشفى المريض به بل يذهب السقم في حجر إسماعيل في حجر إسماعيل موعظة تفهمنا أن السعادة فيها الناس تتسم يا مكة الخير يا مكة الخير إن القلب في شوق والعين تدمع والعين تدمع قد أودى بها الألم في حج بيت الله منقبة تشرفنا والحج ركن من الإسلام يحترم في السعي سبعة أشواط تعلمنا شرعا يسطر حكمه القلم يدعون خالقهم عفوا ومغفرة ويرملون إذا آتاهم العلم في وقفة الحج أنوار تعطرنا فيض من الرحمن يغمرنا ويقتسم الله يكرمك الله يبارك فيك بسم الله ما شاء الله عليك الشيخ فرحان آه، سمعنا انا عايز ابتهال كده شيخ فرحان
ان شاء الله باذن الله انا كنت محضر على الحج بس بعد اللي سمعته ده مش هقدر انشد مم.
آه، انشده في الحج الله لان آه، اتيت بما لم اتي به ان شاء يا الله حبيبي بارك الله فيك يا ريت.
اكرمكم الله فتح الله لكم يا رب الله آمين. اللهم آمين. يا رب نسمع حاجه كده جميله ان شاء منك.
الله اتفضل
لا إله إلا الله
من يقيني وإيماني لا إله إلا الله
لا اله الا الله من روحي ووجداني سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بلغنا حج بيتك الكريم يا رب يا رب وزيارة قبر نبيك العظيم صلى الله عليه وسلم بفضل منك يا أكرم الأكرمين يا رب يا رب
قصدتك يا إله العرش أدعو قصدتك يا إله العرش أدعو
الله ومن قصد الكريم فلا يضام الله الله قصدتك يا إله العرش أدعو الله قصدتك يا إله العرش أدعو ومن قصد الكريم فلا يضام لئن نامت لئن نامت لئن نامت عيون الناس عني لئن نامت لئن نامت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام
الله بارك الله فيك بارك الله فيك احنا هنضطر ناخد فاصل لان معانا ضيف ثالث ان شاء الله باذن الله ونشكر للشيخ صلاح وباذن الله تعالى هيكون لنا لقاءات اخرى باذن الله آه، ناخد فاصل ونلتقي بعد قليل مع حضراتكم في هذه السهره الممتعه آه، من سهرات عيد الاضحى المبارك
عيد الأضحى يا أجمل عيد سنعود بإذن الله بعد الفجر نكبر دايما والكون كله بيبقى سعيد والكون كله بيبقى سعيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر
العيد لمن طاعاته تزيد والعيد آه، تذكرة بيوم المزيد وعيد الأضحى هو أشرف العيدين ولذلك اصطلح الناس على تسميته بالعيد الكبير قبله عيد وبعده عيد قبله يوم عرفات وهو آه، يوم عظيم الشأن والقدر أقسم به ربنا تبارك وتعالى في كتابه فقال والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يس هل في ذلك قسم لذي حجر وربنا أنزل على نبيه في حجة الوداع هذه الآية العظيمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وكان ذلك في يوم آه، الجمعة ثم يأتي آه، يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة ويتلوه أيام عيد لهذه الأمة وهي أيام التشريق الثلاثة وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى والأعياد من أعظم شعائر الدين ولذلك ود الكفار لو بذلوا الأموال العظيمة في سبيل مشاركة المسلمين لهم في أعياده والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام لما قدم المدينة ورأى أهلها يلعبون في يومين وسأل عن هذين اليومين قالوا يوما كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة هو خير يوم طلعت علينا فيه الشمس لابد من تعظيم الحرمات في هذه الأيام المباركات ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل وغفر لنا ولكم ما بدر من الخطايا والزلل وسبحان ولي ذلك والقادر عليه
أجمل عيد بيبقى في بلدينا وشرق وغرب وبقولها بعلو وصوت وتحدي واسأل مجرب تلاقي الصحبة وعيا العيلة وأطفال فرحانين منورة بلدي وجميلة ومجمعانا سنين أرضينا الله وضحينا والحج الأكبر بهجتنا أرضينا الله وضحينا والحج الأكبر بهجتنا أدينا كل مناسكنا ورجونا تقبل توبتنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمة الإسلام يا خير أمة أخرجت للناس يا خير أمة أخرجت للناس كل عام وأنتم بخير في هذا العيد الطيب المبارك عيد الأضحى عيد التهليل والتكبير لله سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كل عام وكل رجل بخير وكل امرأة مسلمة بخير وكل شاب يسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم بخير وكل فتاة استمعت إلى كلام الله وإلى سنن رسول الله بخير كل عام ومصر بخير والأمة الإسلامية بخير وكل مسلم في كل بقاع الأرض بخير وأسأل الله أن يجعل هذا العيد بوابة للفرج عن إخواننا في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي كشمير وفي تونس وفي الجزائر وفي كل مكان يا رب العالمين أهنئكم بعيد الأضحى المبارك وأقول في نهاية الأمر ما كان يقوله النبي في مثل هذه الأيام الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كل عام وأنتم بخير
عدل بفضل الله
اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى بعد هذا الفاصل آه، ومعانا آه، ضيفان عزيزان على آه، قلوبنا وهما من قراء وحفظة القرآن الكريم ومن المبتهلين آه، هنستمتع كده آه، مرة اخرى آه، بصوت الشيخ صلاح زكي العربي آه، لكن المرة دي بقى نسمع ابتهال جميل كده يرقق قلوبنا مش كده يا شيخ صلاح اتفضل يا حبيبي اتفضل
لا إله إلا الله
لا اله الا الله
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جندا وهزم الأحزاب وحده نعم
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
سلام
سبحان ربي العظيم سبحان ربي الكريم سبحان من هو بحال العباد عليم سبحانه وتعالى سبحان الله ايوه كده يا شيخ صلاح عفوك ورضاك يا رب
يا رب يا رب بالله إيماني وفي رجائي وإلى علا تضرعي وبكائي بالله إيماني وفي رجائي وإلى علا تضرعي وبكائي يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لندائي أدعوك يا الله أدعوك يا ستار أدعوك في يسري وعسري وفرحتي فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا ربي فكنت كنت أنت ضيائي الله ما شاء الله ما شاء الله عليك شيخ صلاح بسم الله ما شاء الله يا رب يا حنان يا منان واطلب بطاعته رضاه اطلب بطاعته رضاه فإنه لم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه الله الله ما لي سواك ما لي سواك إليه أرفع حاجتي فالله يقبل من إليه أناب الله
ما لي سواك إليه أرفع حاجتي فالله يقبل من إليه أناب متأسيا متأسيا بالهاشمي محمد خير البرية خير البرية ملة وكتابا هو صاحب الجاه العريض ولم يزل عند الإله مكرما ومهابا
صلى الله عليه وسلم النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الله يكرمك شيخ صلاح وفتح عليك يا رب الله يكرمك وفتح عليك انت الابتهالات دي متعلمها ازاي يا شيخ صلاح والله عن طريق آه، عندنا في الصعيد نعم الابتهالات شرط أساسي في إقامة الأفراح اه يعني القارئ آه، يقرأ ما تيسر من القرآن نعم وبعد ذلك يقدم فاصلا من الابتهالات الدينية كويس والله فالابتهالات دي حسب السمع حسب كان بالاستماع بالاستماع يعني.
طبعا.
آه، الشيخ ناصر الدين طلال الله رحمة الله عليه السيد النقشبندي آه.
الكبار دول يعني بالظبط بالظبط تمام فدولت يعني أخذنا منهم نعم ال- ال- ال- الجوهرة مم.
لأنهم أهل فضل صحيح علينا صحيح تمام زي قراء قراء القرآن مم.
فضل الشيخ مصطفى انت إسماعيل حافظ القرآن يا شيخ الحمد لله صلاح؟
الحمد كل لله القرآن الحمد لله الحمد لله وانت يا شيخ آه، فرحان حافظ القرآن كله ولا ايه ولا بتجتهد في في, في, حفظه في حقيقة الأمر اه القرآن هو الذي يحفظني نعم لست أنا الله حافظا يا سلام بل هو الذي جميلة يحفظني إن شاء الله جميلة والله إن شاء الله.
بالقرآن احنا كلنا محفوظين إن شاء الله.
آه، بالقرآن آه، انا بكمل آه، لحضراتكم الحديث عن الكعبة آه، وانا قلت لحضراتكم ان كل مسلم آه، ويا ريت يعني يكون آه، هذا الكلام من قلبي آه، الى قلوبكم جميعا كل مسلم لابد ان يعظم الكعبة الكعبة دي آه، مشرفة ومعظمة عند خالقها سبحانه وتعالى يعني شوف الله سبحانه وتعالى يطلق على الكعبة البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت حتى أنه آه، بعض السادة آه، العلماء بيقولوا آه، في أنه سيدنا إبراهيم مش هو أول من بنى الكعبة بيستشهدوا بهذه الآية أنه القواعد أساسا موجودة لكن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل هم اللي أقاموا آه، البناء على القواعد بدليل الآية وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وبقية الآيات التي آه، ذكرها آه، حبيبنا الشيخ فرحان فالله سماها البيت والله سماها بيتي وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود بيتي شايف شايف معزة ومحبة ربنا سبحانه وتعالى في هذه الكعبة وطهر ايه بيتي يا سلام انا بتوقف كده عند بعض الامور اضافة ياء المتكلم الى الى الله الى رب العزة جل في علاه بتدل على اعتزاز الله سبحانه وتعالى بهذا بعدين وليطوفوا بالبيت العتيق الكعبة يبقى البيت بيتي بعدين.
البيت العتيق البيت المحرم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وهو البيت المحرم وهو البيت الحرام حتى إن كلمة الكعبة نفسها ربنا سبحانه وتعالى بيحب هذه ال- ال- الكعبة جعل الله الكعبة البيت الحرام فشوف مدى حب ربك سبحانه وتعالى الكعبة فلا بد أن نحب هذه الكعبة التي توحد قلوبنا آه، جميعا آه، بنشكر حضراتكم كتير على آه، المكالمات الجميلة اللي وصلتنا منكم آه، بنعتذر برضو لأنه أحيانا الوقت لا يسعفنا ان احنا نرد على كل المكالمات آه، بنشكر ضيفينا العزيزين الفاضلين آه، القارئ والمبتهل الشيخ فرحان احمد القوصي والقارئ والمبتهل الشيخ صلاح زكي العربي آه، من قوس اسيوط لا يا عم قوس لا لا لا ده قوس تبع امال ايه امال القوصي ده ايه هو آه، كنية يعني أو لا- كنية كن- فقط كنية أو لقب يبقى نحيي جميع أهل أسيوط والصيد حياكم الله شكرا جزيلا كل سنة وانتم طيبين وشكرا لحضراتكم آه، كل سنة وانتم طيبين ونلقاكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم
والروح منك وديعة أودعتها